مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عايز اكلمكم النهارده عن المحتاجين الى الخدمه الذي الاحظه اولا ان الاحياء الراقيه الكبيره او الاحياء التي يوجد فيها كنائس هي التي تمت- تتمتع بخدمه ولكن المناطق العشوائية أو مناطق امتداد العمران السكاني لا توجد فيها خدمة وإذ لا توجد فيها خدمة نجد أن بعض الطوائف تعشش فيها وتكون فيها خدمات سواء للشباب أو للأنشطة أو للوعظ وإذا أردنا أن نكون كنائس بعد مدة طويلة آه، يكون هؤلاء قد انضموا وأصبح من الصعب أننا نرجعهم مرة أخرى فلذلك أرجو أن تتعاونوا معي في التفكير في كيفية خدمة العشوائيات أو المناطق العشوائية أو مناطق الامتداد العمراني أو المناطق التي ليست فيها كنائس ليست فيها كنائس فكرت في أن نعيد موضوع الشماس المكرس عندنا شماسات مكرسات أو مكرسات لم يرسمنا بعض الشماسات آه، لكن ما عندناش شمامسة مكرسين دي فكره فكرت ايضا في رسامه كهنه من غير كنائس يطوفون في تلك الاماكن ويخدمونها ويصلون في اقرب كنيسه اليهم وكنت قد بدات هذا بنعمه الله منذ سنوات طويله حينما رسمت كاهنا آه، لمنطقة حكر عزت آه. لمنطقة حكر عزت في شبرا وممكن أن هو يصلي في مسرة لكن يفتقد حكر عزت وعندما رسمت كاهنا أيضا لأرض أيوب أرض أيوب ما فيهاش كنيسة عايزين برضو أريد برضو إن إحنا نكون لجنة لخدمة العشوائيات والامتدادات العمرانية يا ريت بعض الآباء يفكروا في الموضوع ده أو أبونا الوكيل يفكر ونكون لجنة من الآباء الكهنة ال- المحبين للخدمة وأيضا أمناء مدارس الأحد ونرى إمكانية افتقاد هذه المناطق كذلك ممكن ان احنا نرسم خريطه واسعه بالنسبه للقاهره مش ضروري القاهره كلها منطقه منطقه بالخريطه بتاعتها ونشوف اقرب الكنائس وممكن ايضا ان ندعو لاجتماع لامناء مدارس الاحد في المناطق التي تحتاج لخدمة أو في الكنائس القريبة من هذه المناطق يا ريت أيضا يتعاون معنا في هذا الأمر طلبة معهد الرعاية وبخاصة في خدمة المناطق آه، إذا كانت قريبة منهم أو حتى لم تكن لكن من يتطوعون لخدمة هذه المناطق واضح الكلام ده يعني أولا دراسة ما هي المناطق التي تحتاج إلى خدمة وفي كل سنة بن- بنجد مناطق جديدة بتظهر يعني مثلا الامتدادات الامتدادات العمرانية في مناطق مصر القديمة و والمقطم مناطق الامتدادات العمرانية في ناحية عين شمس وناحية المطرية ونواحي مصر الجديدة ونواحي حتى الماظة امتدادات شديدة جدا يعني الناظر من الطائرة يجد حاجات كتيرة خالص عايزين نشوف دي البروتستانت لا يهتمون بكنائس لها قبب ولها منارات ونحن في إصرارنا على القبب والمنارات نضيع الناس احنا ما عندناش مانع من وجود قاعات يخدموا فيها الناس بس اعملوا لي خرائط وتعيين لهذه المناطق المحتاجة إلى خدمة في مصر القديمة برضو في في مصر الجديدة من الناحية دي في في مناطق شبرة أرض مثلا عاخان ما ما فيهاش حد في حتت كتير كل الطلبة اللي عندهم فكرة يقدموها بورق ويحطوها إما ورقة عادية لإما ورقة جوه ظرف المناطق المحتاجة لخدمة أو المناطق العشوائية برضه هشوف إيه الإمكانية حطها برضه ظرف المناطق المحتاجة لخدمة دي أول ورقة وصلتني في هذا الموضوع أي واحد فيكم عنده فكرة يقدمها لنا حد فيكم دلوقتي يحب يتكلم في الموضوع ده عندنا بيقول خريطة كبيرة لكل شبرة شرقية وشبرة غربية عايز يوضح على هذه الخريطة المناطق المحتاجة لخدمة يوضح على الخريطة المناطق المحتاجة لخدمة أنا في اسكندرية كنت بتكلم مع بعض الآباء الكهنة لما أظن امبارح امبارح اه على منطقة العصفرة وقدموا لي خرائط ممتازة الى حد بعيد يعني ما شفتش لحد دلوقتي مناطق خرائط ممتازه قد دي شافها معايا انا يفتح بيان لخدمه تلك المناطق اهي منطقه زي العصفره عندنا فيها خمسه من الاباء الكهنه وربما نرسم فيها ثلاثه تانيين والمنطقه محتاجه والامتداد بيزيد بيزيد بيزيد بحيث يصبح عدد الشعب اكبر من احتمال خدمه الاب الكاهن فأنا عايز نهتم بالموضوع ده المحتاجون إلى خدمة أيضا العناصر الفقيرة والطبقات العمالية وبخاصة الذين يحتاج عملهم إلى الاستمرار يوم الأحد والجمعة في العمل وما عندهمش إمكانية أنهم يحضروا قداس أحد أو قداس جمعة برضو يا ريت نفكر ما هو المجهود الذي يبذل من أجل هؤلاء سواء في الافتقاد أو في قداسات في وسط الأسبوع أو قداسات في غير مواعيد العمل لخدمتهم نعم اكتبها لي في ورقه وابعتها لي دلوقتي ده 500 اسره في المهجر تبقى كنيسه كبيره جدا لان في كنائس بتبقى يا دوبك 100 اسره فكل دول يحتاجوا الى رعايه كل دول يحتاجوا الى رعايه افتكر مره في احدى زياراتي لمدينه سيدني باستراليا كانوا كنت بزور كل كنائس سيدني فعلشان ينظموا الزيارة خلوا كل كنيسة لا يحضر منها إلا أعضاؤها فقط بالتذاكر عشان ما تختلطش وأعضاء كنيسة يروحوا مكان كنيسة تاني وتزدحم الدنيا فرحت كان في زيارة كنيسة الأنبا أنطونيوس في جيلفورد في أستراليا لقيت الكنيسة ممتلئة جدا جدا بزحام ما فيش أي مكان فاضي وقاعة جنبيها ممتلئة جدا وخيمة بره ممتلئة جدا يعني ساعة رفع بخور بولس مريت في الكنيسة بالعافية ورحت القاعة أبخر فيها ورحت الخيمة أبخر فيها وبعدين لما جه وقت العظة قلت لهم يا جماعة أنا مبسوط جدا إن أنا أشوفكم ومبسوط جدا أشوف الإقبال ده على الكنيسة لكن هل هذا العدد بيحضر كل أسبوع ولا أنتوا جاي جايين بس تتفرجوا على البطرك وعلى الأسقفة اللي معاه لو كان العدد ده بيجي كل أسبوع يبقى الكنيسة لا يمكن أن تسع ومش معقول إن الكاهن هيقدر يناول كل هؤلاء الناس ولا يقدر ياخد اعترافاتهم وحتى لو رسمت لكم كاهن تاني هتكون النتيجة إن المكان مش هيساعد فيبقى الوضع السليم أن نفكر في إنشاء كنيسة أخرى وفعلا في نفس الأسبوع أمكننا أن نحصل على أرض من حوالي عشر فدادين فيها كنيسة صغيرة و... ودفعنا على ما أظن في ناحية أخرى دفعنا الداون بيمنت يعني العربون سبعين ألف دولار لأن تمنها كان سبعمائة ألف وبقت لينا كنيسة تانية وبقى اسمه مركز أنبا إفرام أنبا إفرام في تلك المنطقة وبعدين بعد ما الكنيسة دي ضاعت بنينا كنيسة تانية كبيرة وأمكن أن احنا ننظر إلى الأمر بطريقة عملية لأن أولادنا الذين لا نخدمهم هيجي غيرهم ياخدهم وإن عاتبنا غيرهم يقولوا هنترككم بدون خدمة لما أنتوا ما اهتمتوش بيهم وفعلا إذا كان الأب ما يهتمش بأولاده فما يزعلش إذا كان ولد العم ولا ولد الخال ولا الغربة يجوا يهتموا بيه مش معقول الكلام ده ومن الناحية الأخرى هناك بيت شعر يقول ومن, ومن رعى غنما في أرض مأسدة ونام عنها تولى رعيها الأسد ومن رعى غنما في أرض مأسدة ونام عنها تولى رعيها الأسد فإحنا عايزين نشوف كيف يمكن رعاية هؤلاء رسامة أسس عموميين لرعايتهم وكل ما الواحد يوضب خدمته نثبته في مكانه رسامة خدام أو شمامسة مكرسين مفيش مانع شراء أراضي مباني ليس لها مظهر الكنيسة لئلا هذا الأمر يثير الغير كل ده نحن مستعدين مستعدون له وطبعا يهمنا مقترحاتكم واحد بعت على كاهن متجول لأخذ الاعترافات إلى آخره ومنطقة السنترال دي قلنا عليها لا برضو ندرس خلي دي معكم ندرس في حد بعت لنا تاني حاجة من النوع ده طيب طب كويس لهذه الاستجابة السريعة بتقول توجد لجنة خاصتكم رئيس ليها هي لجنة المشروعات لحي شرق القاهرة يمكن الاجتماع بها خلي بالك أبونا الوكيل وأنبا يؤنس وأنبا غبريل يشوفوا إيه لجنة المشروعات دي ونشوف إيه اللي بيعملوا فيه وبعدين هنا منطقة أغا خان بشبرة تقوم بخدمتها كنيسة مرمرقط بشبرة هل بتستوفي خدمتها ولا لا نجيب كل دول ونشوف احنا ماشيين ازاي وبعدين هل يشترط أن يقوم فقط لمناطق الخدمة بالقاهرة فقط وهل ممكن مناطق أخرى بالأليوبية إبارشية الأليوبية تهتم بالموضوع وإذا احتاجت لمساعدة منا نحن نساعدها دون أن ندخل في اختصاصها وبعدين واحد بيقول أقترح بالنسبة للمناطق الخاصة بالامتداد العمراني يمكن بناء بيت للمكرسين وبه مسبح مدشن لما تعمل بيت وفيه مسبح مدشن زي أوضة لكن هل دي تكفي كل الاقتراح موجود وأثبت خير الله ووادي عنتر ومنطقة دار السلام هناك امتداد كبير بعيد عن كنائس كله نجمعه توجد منطقة تدعى حكر السكاكيني السكاكيني دي ناحية الظاهر هناك ما اعرفش هل حكر السكاكيني تبع السكاكيني ده ولا بجوار منطقة المظلوم ده بيفسر الماء ب... بيفسرها في حاجة أصعب منها فكرتني زي واحد مرة أيام الملك فاروق بعت شكوى لجلالة الملك فقال إلى جلالة الملك فاروق الأول بقصره إلى جوار فكهان الأمراء بالمنطقة فده بيقول إلى جوارة المظلوم القديم في منطقة الشربية آه ابتدينا نفهمها لا لا تخدم لا تخدم من كنيسة القديسة بربارة ولا كنيسة مرجرجس في الزاوية الحمراء الآن يخدمون من الكنيسة الإنجيلية ومنطقة السبتية والمزلقان بجوارة جزيرة بدران ومنطقة عزبة الصفيح أيضا بجزيرة بدران كله ده يتعمل اللي عنده أي فكر تاني أمال بتوع الرعاية إزاي؟ بتوع الرعاية يكونوا معايا اللي عنده حاجة تانية يجيبها انتوا بتلففوها عن طريق ال الطريق الدائري هناك منطقة الهايك ستيب الواقع بين مدينة السلام والحرفيين بها أكثر من ستين أسرة ولا توجد أي خدمة هناك على الرغم أنهم مستعدون لبناء منزل لخدمة يلا يا عم حاجة تمام ده اللي اسمه شغل عملي في معهد الرعاية مش معهد الرعاية كلام نظري لا حاجة عملية نوصل بها النتيجة منطقة الخرطة وما حول طاحونة البابا كرولوس منطقة عشوائية محصورة أبونا شنودة هناك بيهتم محصورة في العائلات المسيحية فيهم وزعها خدمتها على كنائس لا هم هناك بيخدموها كنيسة بابليون دار كنيسة الأمير تادوس طيب خلوا برضو خديها لدي منطقة مدينة السلام حسب معلوماتي نشاط إنجيلين كبير جدا هناك منطقة القاهرة الجديدة القاهرة الجديدة تبقى فين يبقى بصراحة عايزة لجنة لدراسة هذا ونشوف مين اللي يشتغل من معهد الرعاية ومين اللي يشتغل من الآباء الكهنة تقدر تخش في تنظيم دي يا دكتور؟ طيب يوهو كنيسة مرجرجس بألماظة القائم على رصيد الكنيسة لا احنا مالنا بدي بقى لا لا لا شوف دي هنا هنعمل لها لجنة تقسيم عمر بن الخطاب آخر جسر السويس ومدينته العبور أيضا بالنسبة لخدمة سكان القطامية يوجد لدينا الاستعداد للخدمة وواحد ماضي طيب خلي معاك دي في حاجة تاني على كل محصول هذا اليوم مع بوليكاربوس يعني بوليكاربوس يعني المحصول الكبير يعني منطقة تحتاج للرعاية وهي المروة بعد محطة جامعة عين شمس كلية بناتها جديدة وبها عمارات كثيرة جدا أثبت النخل وحدودها مناطق عديدة من جبل الأصفر خش منطقة بعد زهراء عين شمس عش أشبيع حوالي خمسين أسرة مسيحية تصلي بها كنيسة العذراء والمرج زهراء يلا منطقة مؤسسة الزكاة وساكتين على الكلام ده ليه؟ ده عين شمس نحيط علم قدستكم أنه بخصوص خدمة إبارشية شبرا خيمة برعاية نيافة أنباموت تطبق فكرة بأن سيدنا يرسم لكل منطقة كاهن على مسبح باسم الشهيد أو قديس ويقوم بعمل مجلس وطبع دفاتر خاصة بالمنطقة وبذلك تكون نوال تكريس كنيسة طيب كويس فكرة كويسة آم، توجد بلد اسمها إتريس تابعة لإبارشية الجيزة تحتاج لخدام بناء على طلب أبونا توماس سوريان ما يبعت لنا وكان بيت الشمامسة يخدمهم ثم أصبح لا يذهب له ما يكلموا بيت الشمامسة وكل اللي موجودين في عدد ضخم أظن كفاية أوي كده أظن كفاية عشان الميعاد راح